السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله كيف حالكم وكيف حال قلوبكم مع الله مرة أخرى مع كيف وأخواتها وكان ينبغي أن نتكلم في الزكاة وأرى كثيرا من الناس متحفزا لقضية الزكاة وهذا من حقه لأنني أرى أيضا وصرت عن يقين في الأيام الفائتة أن كثيرا من المسلمين لا يخرجون الزكاة ولا يؤدون ولا يؤدونها على الوجه الذي ينبغي ولكن فوجئت اليوم وبالأمس وأول أمس أن القاهرة قد اصطبغت باللون الأحمر وسألت هو الأهلي غلب؟ لا امال إيه الموضوع؟ قالوا عيد الحب سبحان الملك عيد الحب جديدة دي؟ قالوا لا مش جديدة أنت ما تعرفش فالنتاين؟ فالنتاين أوه فالنتاين مين فالنتاين؟ قالوا ده واحد حبيب يعني كان ضحى عشان الحب طب ده يعني مسلم هو مسلم يعني كان ولا كان ايه بالظبط قالوا ده راهب سبحان الله العظيم طب ايه القصة يا ناس هو ايه الموضوع فالنتاين وحب وراهب وانتحر واحنا مالنا قالوا الحب طب وال والقلوب الحمراء والدباديب الحمراء وال والعلب الحمراء والبلالين الحمراء ايه ايه ايه ايه موضوع الحمار ده في الموضوع شيء عجيب ان الامه المهزومه تسارع في تقليد من هزمها أليس هذا بعجب ابن خلدون في ابن خلدون في المقدمة يقول كده أن الغالب أن المغلوب مولع بتقليد الغالب شيء عجيب فعلا أنا متعجب إلى أين تمضي الأمة في اليوم في الأيام اللي المسجد الأقصى مهدد إنه يهدم وبنقول يا مسلمين خلي بالكم لو حصل نعمل إيه أفاجأ بأن الدنيا مولعة أحمر عيد الحب أليس عجبا أن المسلمين يذبحون في كل مكان بلاش دي أن المسلمين بنعتقد وهذا واقع في كثير من الأحيان الناس مش لاقية تاكل مش لاقيين ياكلوا ويبقى في عيد الحب هدايا وحاجات ليست لها أدنى قيمة ولا علاقة بالدين لذلك رأيت أن هذه مسألة عقدية خطيرة جدا يجب أن أتكلم فيها اليوم فلذلك آثرت ليلتنا هذه أن نتكلم في هذه المسألة العقدية لازم لازم مسألة عقدية مسألة عقيدة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وخصوصا إن احنا اليومين دول عيد الحب وداخلين بقى على عيد الأم وبعدين على عيد آه، شم النسيم وبعدين آه، على عيد رأس السنة الدنيا إيه الموضوع؟ احنا فين كمسلمين؟ لذلك معلش وقفة مهمة وخطيرة جدا من الأول وجديد قل قل لو سمحت قل بالأمر قل يقول ربي وأحق القول قول ربي قل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان الملك أخي المسلم وفي سلسلة الأسئلة أسأل هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم طيب في سلسلة الأسئلة كمان هل أنت معتز بدينك؟ هل أنت محب لدينك؟ هل أنت عالم بدينك؟ هل أنت تفهم دينك؟ يا مسلم يا موحد يا عبد الله يا بتاع الجنة يا ابني يا حبيبي يا سيدي وانت كمان يا اختي يا بنتي يا حفيدتي يا ماما يا ستي انتوا رايحين فين بتعملوا ايه مشغولين بايه عايزين ايه لو سمحتوا عايزين ايه يا ناس يا مسلمين احنا على دين عظيم احنا على دين قويم ربنا جل جلاله علمنا عظمة الدين ده قال لنا اليوم أكملت لكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال لنا قال لنا ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله العظيم ربنا قال لنا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لنا دينا عظيما وأكرمنا بدين عظيم وعلمنا سبحانه ان الدين ده دين متميز ملوش دعوه بحد مش تبع حاجه الدين ده حاجه جديده علمك يا مسلم انك تقول او تسمع على الاقل كل يوم على الاقل كل يوم عشرين مره على الاقل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا علمك هذا التميز انك تبقى مسلم معتز بدينك معتز بمنهجك عشان كده دايما اقول ان انت مش محتاج انك تدافع عن الاسلام ولا نرضى ابدا ان تكون قضايا الاسلام في موقف الدفاع عنها واثاره الشبهات عليها انت على يقين انك على دين عظيم دين عظيم بكل المقاييس من جواك حتى وان كنت لا تعلم تفاصيل ذلك ليه يا مسلمين يجي يتعمل لنا عيد الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينه فوجد فيها يومين يلعبون فيهما فقال ان الله ابدلكم خيرا منهما الفطر والاضحى ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام هذا عيدنا اهل الاسلام اهل الاسلام لنا عيدنا طيب عايزين نفهم اللي بيدور على عيد الحب وعيد الام وعيد ال الى الى الى غيره من هذه الاعياد بيدور على ايه قال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا ايبتغون عندهم العزه بتدور على ايه بتقلدهم ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الدين الاسلامي والشريعه الاسلاميه الاسلام لا يجعل بين اي مسلم ومسلم اي تميز طالما انه مسلم الله واحد والنبي واحد والقبله واحده والشريعه واحده ليس هناك تميز يعني ما فيش مسلم مثلا يحط عن عنه بعض التكاليف حتى سيدنا النبي قيل له قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي قيل له واعبد ربك حتى ياتيك اليقين قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء عشان الشيعة اللي بيقولوا عندهم مصحف فاطمة عندهم آه مش عارف ايه سيدنا علي سئل هل خصكم النبي بشيء ربنا اداكوا الرسول اداكوا حاجة مخصوصة انت بس اللي تعرفها انت وقال البيت فيش حد غيركم يعرفها فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسل عرفت دلوقتي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة جت منين؟ من سيدنا علي ها آه. والذي فل... لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه فلذلك أيها الإخوة ليس بين أي مسلم ومسلم طالما أنه على المنهج الصحيح أي فرق أي تميز امال التميز يجي منين بقى لما حد يبتدع فيبعد فيتميز اهل السنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هي دي الاختلاف ده لازم منه موجود بلاش نضحك على نفسنا ونقول لا مش موجود لا واقع موجود وسببه ايه اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سببه قال جل جلاله سبحانه وتعالى فإن آمنوا الخطاب للصحابة هنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق شقاق يعني تفرق واختلاف يبقى في تفرق واختلاف نتيجة ان احنا مش ورا الصحابة فان امنوا بمثل ما امنتم به ان احنا ما عندناش ايمان الصحابة اننا لا نملك ايمانا كايمان الصحابة ان عقائدنا مش زي عقائد الصحابة هي دي القضية لازم اخي تفهم ان الصحابة دول ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وابو ذر وابو الدرداء والحسن والحسين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم آباؤنا نحن أحق الناس بهم باتباعهم بالقرب منهم أن ندور معهم حيث داروا وأن نلتفت لهم في كل صغيرة وكبيرة الصحابة لأن دول التطبيق العملي للشريعة هم دول التطبيق الواقعي للدين ربنا قال لنا كده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق التفرق والاختلاف ده الشقاق نتيجة ان احنا مش ورا الصحابة لذلك قضية الاعياد والاعياد كتير زي ما وهتهل علينا بقى وتكتر العملية قضية التشبه قضية الولاء والبراء الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا في القرآن انا مش هجيب لك احاديث عشان الناس اللي بتزعل من الاحاديث نقول لهم طيب خليكم بالراحه الله حذرنا سبيلهم اليهود والنصارى حذرنا سبيلهم فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ربنا حذرنا قال لنا كده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ونهانا الله عن موالاتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونهانا عن اتباعهم فقال ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن عن سواء السبيل قال سبحانه ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين واعلمنا الله جل جلاله انهم لن يوافقونا ابدا ابدا فقال سبحانه ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين خمسة وأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لا يحبون الخير لنا بل يريدون لنا الكفر قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق لهم الحق كل هذا التحذير بنصوص صريحة صحيحة في القرآن واضحة قاطعة في القرآن ومع ذلك ما زلت تتشبه ما زلت تواليهم ما زلت تسارع في هواهم ما زلت تقلدهم ما زلت ليه مرض في القلب قال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين اخوتي احبتي في الله انت مسلم متميز ليس في المضمون والعقيده فحسب ولكن حتى في الظاهر لذلك النهارده ما ينفعش مسلم يقول لمسلم ولا المسلمه ولو حتى امراته كل سنه وأنت طيبه بمناسبه ايه ما ينفعش يجيب ولو حتى لامه هديه بمناسبه ايه بدون مناسبه ماشي بدون مناسبه لكن بمناسبه عيد الحب لا يجوز لا يجوز ما ينفعش ما ينفعش مطلقا ده كلام ده كلام قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دين قيم قيم نعتز بها ثم بعد ان قررنا هذا المعتقد وده قصدي من الحلقه المعتقد انك مسلم موحد لك عيد شرعه الله مسلم موحد معتز بدينك مسلم موحد تعلم انه يجب ان تخالف كل ما سوى الاسلام في المظهر وفي الباطن يجب عليك هذا انتبه وانتبه تماما ولتتفرد هكذا المسبحة التوحيد نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفي كده كده هو في اتجاه واحد هكذا الإسلام ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة جميلة قوي بيقول ايه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتاب اسمه ايه اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم يعني سلوك الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم في الكتاب ده صفحة 11 يقول إيه وكلما كان القلب أتم حياة اللهم أحي قلوبنا يا رب وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام مش الإسلام المستنير ولا الإسلام الحديث ولا الإسلام المودرن ولا الإسلام الخمس نجوم الاسلام الذي هو الاسلام اسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسلام الصحابه كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد رغم اني قلت لك الخمس حاجات ان ربنا حذرنا سبيلهم ونهانا عن موالاتهم وعرفنا ان هم مش هيرضوا عنا ابدا وعرفنا انهم مش هيتابعونا ابدا وعرفنا سبحانه وتعالى انهم ما بيحبولناش الخير ابدا بعد كل ده بعض المسلمين لسه ماشي وراهم قال سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جحر ضب خرب في رواية لدخلتموه ودخل المسلمون جحر الضب للأسف الشديد في المتابعة والتشبه النهاردة بيقولوا عيد الحب حب مين كلمة الحب صارت اسما مستعارا للزنا للعلاقات المحرمة الحب اسم مستعار للعلاقات الحرام للزنا للخيانة الزوجية الحب ليس الحب إنه اسم مستعار النهاردة مين اللي بيجيب القلوب الحمراء والمخدات الحمراء وال والدباديب الحمراء لمين بتهدى لمين الحبيبة العشاق العيال الفاضيين اللي بيشرب من دم ابوه وامه قوتهم ويصرفها في الحرام هم دول اللي بيجيبوا وهم دول اللي بيوزعوا هم دول اللي بيشتروا هو ده الحب تعالوا نعرف ايه هو الحب الحب الحقيقي الحب الصادق الحب اللي هو الحب اسمع معايا كده ابن القيم في كام بيت من الشعر وهو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم وهو بيكلم ربنا يقول إيه ابن القيم يقول لقد كان يسبي القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجحوا أنا مش عايز أشرح عشان ما, ما نفسدش الأبيات بس خليك معايا لقد كان يسبي يسبي يعني يأسر من السبي اللي هم الأسرى لقد كان يسبي القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجحوا وأنا من زمان الأبيات الشعر دي في كتاب ابن القيم بتاع طريق الهجرتين وباب السعادتين بقول 80 90 نفس في الليلة ده إيه ده مبالغة يعني ابن القيم لا أنا اكتشفت إن دي حقيقة في ولد كان في جامعة من الجامعات الخاصة في أكتوبر وخلص سنه رابعه السنه اللي فاتت فالمهم جه بيسلم عليا وهو ماشي مسافر ف بيشتكي الكلام جاب بعضه فبقول له انت حبيت كام واحده في الاربع سنين قال لي اوه كتير كم واحده من زملاته كم واحده من البنات كم واحده من المعارف وال والبوظان حبيت كم واحده حبيت حب حب حقيقي قال لي كتير كتير جدا قلت له يعني خمسه قال لا لا اكتر بكتير قلت له يعني 20 30 قال لا لا اكتر يعني 100 200 قال اكتر اكتر لا حول ولا قوة إلا بالله واحد بيحب له 200 300 واحدة كل سنة ده يبقى حب هو كل ما يشوف واحدة يعجبه جسمها يحبها كل ما يشوف واحدة تكلمه كلمة حلوة ولا يحس برقتها يحبها مش ده الحب العيال دول مش فاهمين الحب الشباب مش فاهمين يعني ايه حب ولا بيحب ولا حاجة انما كل هي كلها شهوات شهو... في طغيان للشهوات اليومين دول اما الحب الذي هو الحب محدش يعرفه حقيقي محدش يعرفه ولا حد يعرف يعمله النهارده الحب الحب اللي هو الحب حتى ولو حب امرأة في الحلال اللي هو زوجته يعني مش ده الحب والله أنا كل ده سميه حاجة تانية سميه إعجاب سميه شهوة سميه غرام سميه أي حاجة لكن الحب الحب ده معنى ابن القيم لما بيتكلم عن الحب ويبدو ان ابن القيم حب فالشاهد ايه انه آآ آآ بيقول وتكلموا في حدود المحبة تعريف يعني الحب والمحبة فقالوا وقالوا وقالوا وفي الاخر قال ايه قال وليس للمحبة حد تحد به فالحب هو الحب قال ايه قال هما حرفان الحاء والباء الحاء من الحروف الحلقية من الحلق حاء والباء من الحروف الشفوية من الشفتين فالحب هذا الامتداد حب وفي آخر الباء حب تقفل ما تقولش حاجة بعديها حب يعني ايه حب بس لقد كان يسبي القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجح يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك اجابه فلست اراه عن خبائك يبرح حرمت منائي منك ان كنت كاذبا حرمت منائي منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحساء ليس يبرح وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو افسح فيا ضيم قلب فيا ضيم قلب قد تعلق غيره فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح هذا الخطاب للمولى جل جلاله لربي الحب الحقيقي الحب الحقيقي فعلا حب ايه اللي الناس النهارده بتجري وراه حب مين ايه لازمته وايه قيمته انا ما بقولش ما تحب زوجتك في الحلال لا حبها حبها وانا عارف انك ما بتحبهاش وانا عارف ان انت ما بتحبيهوش عارفه ليه عارف ليه لان الحب الحقيقي حب الله فاذا صح الحب الحقيقي صحح كل ما بعده واذا لم يصح كان ما بعده افسد انا عايز اسالك واسالك بمنتهى الوضوح والصراحه انت بتحب ربنا انت انت بتحبي ربنا انتوا بتحبوا ربنا الحب الحقيقي الحب نفسه اللي هو بالقلب كله بذل لله اللي هو مفيش عرق ولا مفصل إلا وينبض بالحب اللي احنا شايفينه من الشهوات والتنطيط والمزيكا والخبط والترزيع وتقليد الكفار شيء عجيب جدا لما شفت واحد بيتكلم على ان في ماتشات الكوره الشباب بتوعنا راسمين العلم على وشهم كده بالدهان البنات والصبيان راسمينه وبيرقصوا فوق العربيات قال هي دي الحضاره بالله عليكم هي دي الحضاره ولا في الغرب بيسموا دي حضاره ما بيسموهاش دي حضاره بالعكس هم معترضين على التصرفات وعلى الافعال دي بس الافعال دي ما بيفعلهاش كبارهم شفتوا حد من علمائهم علماء الذرة ولا علماء ال... شفتوا حد من كبارهم بيعمل كده احنا زي ما قلت كثيرا من المرات ان الشباب اللي بتاعنا اللي بيشوف الاغاني اللي هي الكليبات اللي بيشوف الافلام اللي هي الافلام الغربيه الافلام الاجنبيه يبني الافلام ديت مش معموله للناس مش مش بتاع مش قصه حياه الناس اللي هم عايشين للتقدم الغربي اللي بتنشده الامه النهارده. ونحن لا نعترض عليه، لا نعترض ان الامه تتقدم في مجال الذره، تتقدم في مجال ال- في التكنولوجيا، تتقدم في يا ريت يا ريت. عشان كده اللي احنا بنشوفه مش هم دول اللي صنعوا التقدم للغرب في الأفل... بتوع الافلام ولا بتوع الكليبات والاغاني والرقص والتنطيط، مش هم دول اللي صنعوا ال- التقدم ولا الحضاره هناك، مش بتوع الكوره. اللي صنعوا التقدم والحضارة هناك ناس بتوع علم عشان كده كلمة قديمة لأحد المشايخ لما كان في برنامج اسمه العالم يغني قال العالم ما بيغنيش العالم بيشتغل احنا اللي بنغني احنا اللي بنغني يا كريم يا رب أقرر القاعدة التي ذكرتها وأؤكدها وأثبتها إذا صح الحب لله جل جلاله صح كل حب بعده وإذا لم يصح حب الله تعالى فكل حب بعده أفسد حب الزوجة لزوجها
حب الابن لأمه وأبيه حب الأخ لأخيه حب الأخت لأختها حب التلميذ لشيخه حب الشيخ لتلاميذه حب أي حب هيجي بعد حب العبد لربنا فإذا كان حب العبد لربه حب إذا كان حب العبد لربه حبا صحيحا
أتى كل حب بعده منضبطا
وإذا لم يصح للعبد حب لخالقه ومولاه لم يستطع أن يصحح حبا قط
اللي بيحب ربنا صح يعرف يحب مراته صح اللي بيحب ربنا يعرف يحب مش مش مش مش اوعى تفكر ان اللي يحب ربنا ما يحبش حد تاني لا يعرف يحب
لأن حب ربنا هو الحب الأعظم
طب تيجوا نتعلم حب ربنا ولا انتوا ناويين تمشوا وتسيبونا لا لسه معانا وقت الحمد لله تعالوا نتعلم حب ربنا ايه هو حب ربنا ازاي نحب ربنا ما تكبش البتاع طب لو سمحت شوف يا عم كريم الله يرحمك ويتوب عليك ويجيبك يا مدني بالسلامه ويهديك يا محمود وشركاك لا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا ودايما اقول ليس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب المج... الموضوع مش انك تحب الموضوع انك تتحب وانت مش هتحبه الا لما يحبك يا رب تفهمني فهمني اصل حبك محفوف بين حبين لله تعالى حبين من الله تعالى احبك فجعلك تحبه فاثابك على الحب حبا ثانيا فانت تحبه لانه يحبك وهو احبك لانك تحبه وصلت هي كده ان ربنا يحبك الاول فلما يحبك يخليك تحبه ولما تحبه يسيبك بانه يحبك فهو بيحبك ويحبك وانت في الوسط بتحبه شفتها دي تاني ان ذكرك لله محفوف بين ذكرين منه انه ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على ذكرك له ذكرا ثانيا يعني هو ذكرك أولا فلما ذكرته ذكرك ثانيا وما كنتش هتقدر تذكره إلا لما يذكرك ومش ممكن تحبه إلا لما يحبك ومش ممكن تتوب إلا لما يتوب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله هو المعد وهو الممد منه المبدأ وإليه المنتهى الله هو المعطي وهو الواهب الله الله لازم تحبه ازاي العلماء قالوا في في المحبة في علامات المحبة انا مش عارف اقول ايه هو الحب الاول ولا اقول ايه علامات المحبه الاول ولا اقول الاثنين وليلتكم فل قيل المحبه هي الميل الدائم بالقلب الهائم الحب هو ايثار المحبوب على جميع المصحوب الحب هو موافقه الحبيب في المشهد والمغيب الحب هو اتحاد مراد المحب ومراد المحبوب ان يكون المراد واحدا الحب اقامه الخدمه مع القيام بالحرمه الحب هو استقلال الكثير منك لمحبوبك واستكثار القليل منه لديك الحب هو استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب الحب ان تهب كلك لمن احببته فلا يبقى لك منك شيء الحب ان تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب الحب هي الغيره الغيره للمحبوب ان تنتقص حرمته والغيره على القلب ان يكون فيه سواه الحب هي الاراده هو الاراده التي لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر هو ده الحب الحب انك لما بتحب ربنا بتحبه سواء اداك او ما اداكش ابتلاك او منعك بتحبه عشان كده ايه قال له وان قطعتني اربا اربا فانا لك محب هو ده اللي بيحب الحب هو حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى المحبة من لم يحفظ حدوده الحب هي قي... هو قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك الحب عدم السلو ما ينساش اسمع اسمع اسمع كده الفرق بين حب ربنا وحب وحب ليلى ومن كان من طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير ذائقي وأكثر شيء نلته من وصالها أمانية لم تصدق كلمعة بارقي ده قيس بن الملوح أكثر شيء نلته من وصالها أكثر شيء نلته من وصالها أمانية لسه بتمنى أمانية لم تصدق كلمعة بارقي سبحان الله العظيم ما بنصحكش تقرا لكن اللي يسمع عن حب قيس وليلى قيس قيس بيقولوا عنه بيتحدث مش هو اللي بيقول بيقولوا عنه ولو قيل للمجنون مجنون ليلى ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها لقال تراب من غبار نعالها احب اشهى لنفسي واشفى لبلواها ده حب بشر لبشر وكل ده طلع في الاخر كده باعته باعته ها تنكرت ليه ضيعته وضاع منها في الاخر هو ده الحب كده لو يتسع فعلا آه وقت الحلقه كنت احكي لكم في قصة في, في موضوع الوفاء المزعوم في الحب لكن مفيش وقت خلينا نكمل ايه هي المحبة لكن مفيش ابدا لا في الواقع ولا في الماضي علاقات الرجال بالنساء الحب الحقيقي حب الله وزي ما قلت كده إذا صح حب الله صح كل حب بعده لا، فصح حبك لله إيه هو حب ربنا قيل نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب كل اللي مش عايزه ربنا واللي لا يرضاه لا يرضاه يولع تحت الجزمة اللي أنا عايزه اللي اللي ربنا يريده يبقى أنا عايزه وأنا أريده وقيل عمى القلب عن رؤية غير المحبوب وصممه عن سماع العزل فيه عمى القلب عن رؤية غير المحبوب اللي بيحب يبقى مش شايف إلا رضا ربنا إلا مراد الله منه مش شايف حاجة في الدنيا إذا سمع صوت عالي يفكره بالقيامة إذا شاف نعيم يفكره بالجنة إذا شاف نار تذكره بجهنم إذا شاف حد بيتعذب يفكره إذا شاف حد متنعم إذا شاف حد جميل إذا شاف راجل طيب إذا هو مشغول بربنا فكل شيء بيذكره بربنا مرتبط بربنا سبحانه وتعالى كل قلبه مشغول بربنا جل جلاله ف وقد قال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم الحب ميلك للمحبوب بكليتك وده معنى الحنف الأحنف فأقم وجهك للدين حنيفا إنك تبقى مايل لجهة ربنا مايل لجهة الدين مميل مش مش آه، موصلها لا لازم الميل الميل إلى جهة المحبوب لازم تميل ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بالتقصير في حقه يبقى تاني ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه بعد كل ده لازم تبقى عارف ان انك مقصر في حبه وقيل الحب وبذلك المجهود فيما يرضي الحبيب وقيل الحب سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون فيضطرب القلب فلا يسكن الا الى محبوبه فيضطرب بشده يضطرب شوقا ويسكن عند ذكره وهذا معنى قول بعضهم الحب حركة القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه عنده شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت وتطمئن ازاي هو ده اضطراب حتى تصل فتسكن اضطراب حتى تذكر فتطمئن اسمعوا الاثنين في في آية واحدة الله نزل الح... الله نزل الح... الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هي دي تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله بعدما تقشعر هو ده الحب هو ده الحب الحقيقي بتاع ربنا سبحانه وتعالى وقيل الحب هو مصاحبة المحبوب على الدوام ومن عجب أني أحن إليهم ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وقيل الحب أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من روحه يا مقيما في خاطري وجناني وبعيدا عن ناظري وعياني أنت روحي وإن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني وقيل الحب هو حضور المحبوب عند المحب دائما دايما تبقى حاسس ان انت ربنا شايفك وسمعك ومعاك ومراقبك وقريب منك وقيل الحب ثبات القلب على احكام الحب وقيل الحب مواطاه القلب لمرادات الحبيب وقيل الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة وقيل الحب إقامة العتاب على الدوام فلا تزال عاتبا على نفسك مستقلا عطاءك رافضا ما كان منك طالبا المزيد من البذل للأخذ وقيل الحب ألا, لت... ألا ترضى لنفسك مع حبيبك عملا ولا حالا بل دائما تطلب أن تبذل أكثر وقيل الحب أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه وقيل الحب هو توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب وقيل الحب سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الله وقيل الحب بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب وقيل الحب ألا تؤثر على المحبوب غيره وألا يتولى أمورك غيره وقيل الحب أن تكون مشغولا بالمحبوب وقتك كله فلا تنشغل عنه طرفة عين هو ده الحب حب الله الحقيقي ان كل الصفات اللي انا قلتها لك دي كلها من اولها لاخرها تمثل لبنه في حبك لله عز وجل وحين يصح حبك لله ساعتها هتنسى بقى موضوع الحب عذاب الحب نار الحب آه، مش عارف ايه اخر حاجه الحب هو الخضوع والذل التام للمحبوب اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد إخوتي سيبكوا من فالنتاين ومن معه فلا تفتخر بهالك ولا تنتسب إلى ضال واعتز بدينك وافخر بشريعة الإسلام وتميز في عقيدتك وسلوكك وأحب ربك بكل قلبك حتى تستغرق محبة الله كل طاقة قلبك على الحب وحينها لن تستطيع أن تحب أحدا إلا لله وفي الله ومن أجل الله أحبكم في الله مهمة جدا الليلة دي أحبكم في الله حب نظيف مش عشان يقبل ولا عشان يضم حب في الله مش عشان فلوس ولا عشان مصلحة حب في الله مش عشان شهوة ولا عشان دنيا حب في الله اجتمع عليه وافترق عليه يبقى وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فليبقى الحب لله فليبقى الحب في الله وليسقط فالنتين احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله